مش كلمة اتقالت عفوية في موقف وخلاص دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا مثلك فرحان ابدا قرب ابدا قرب مهما عايز يتميز نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا ما تتعب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا أي الصحابة فما أولته يا رسول الله قال العلم وقال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا أي الصحابة ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين طبعا كون ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يحلم ويرى في الرؤيا عمر بن الخطاب دي شهاده تقدير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن خلينا نتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا او اتنين لعمر بن الخطاب واحده اولها بالعلم والتانيه بالدين وهو ده اللي انا جاي اكلمكم فيه ان احنا عايزين ناخد الشهاده دي ان يكون عندنا علم ان يكون عندنا دين طبعا ممكن دلوقتي حد يجي يقول لك طيب ما ايه الفرق يعني بين الدين والعلم ما ممكن واحد يكون يعني عنده دين اكيد هيبقى عنده علم واللي عنده علم اكيد هيكون عنده دين لا مش شرط خليني اقول لكم حاجه في التقسيمات اللي حاصله اليومين دول مش كل حد عنده دين على علم ومش كل حد على علم عنده دين خليني اضرب لكم مثال واشرح الموضوع ده كتير بنشوف مع الاسف ناس عندها ثقافه دينيه عاليه هو عنده معلومات دينيه كتير يكون مثلا عاش فتره مثلا في في بلد عربيه البلد دي عندهم الدين اجباري ان هو ي- يدرس مثلا بشكل اكبر من بلد تانية فينزل البلد التانية فيبقى عنده علم يعني تلاقيه بيقرا قران صح تلاقيه مثلا فاهم توحيد اكتر فاهم في الحديث اكتر بس ما عندوش دين احنا شفنا كده كتير يبقى راجع مثلا من البلد دي ولا من البلد دي و- وتلاقيه هو فعلا بيتكلم في الدين زي ناس كتيره ممكن تكون ذاكرت فتره طيب انت جبت المعلومات منين من المدرسه الله مدرسه ايه ما هو كان بيدرس طيب آه، بيدرس وايه لا هو بيدرس بس زي ما حد يكون مثلا في مدرسه المدرسه دي بتشرف عليها مثلا مؤسسه دينيه تعليميه دينيه فيبقى عنده قران فاهم تجويد قرأ حديث عنده علم مش من اهل العلم عنده علم بس العلم ده ثقافي معلومات معلومات انا اسف يعني عامل زي الفلاشه عليها عليها عليها حمل حمل حمل حمل حمل وهو صغير عشان خاطر كده كتير من الشباب يجي يقول لك انا وانا صغير والدي كان بيوديني عند الشيخ عشان احفظ فانا حافظ انا وانا صغير كنت بروح الدرس الفلاني فانا عارف فانت عارف وحافظ وبتقرا طيب فين يقول لك لا وانا ما كملتش ما كملتش ايه ما كملتش معرفه لا ما كملتش تدين ففي فرق بين ان يكون واحد عنده علم وعنده دين لا العلم ده موضوع طيب امال ايه بقى واحد عنده دين وما عندوش علم ممكن واحد يكون بيحب ربنا سبحانه وتعالى قوي ويكون بيتعبد لله عز وجل بعبادات هي اصلا مش من السنه هي اصلا بدعه هو بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى بهواه شايف ان الحاجات دي والمجالس دي والاذكار بالطريقه دي وبالشكل ده لما يعملها يقول لك ايه بحس كده بروحانيات كده واحس ان انا طاير يا عم تعال احنا مش عايزينك تطير اصلا احنا عايزينك تقعد معانا يعني انت انت رايح فين انت اقعد اعمل اللي المفترض ان هو يتعمل يا جماعه ما لم يكن دينا وعباده وقت النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون اليوم دين يعني فكره ان احنا نخترع شيء جديد ونقوم بعد كده مدينه ختم ان ده بيقربني من ربنا سبحانه وتعالى اكتر عشان بحس بالروحانيات وبحس بال يعني هل ايه ايه ايه, إيه؟ نفسك راح فين؟ راح الفكره مش فكره ان انت تحس الفكره فكره ان انت تمشي صح الفكره فكره ان انت تكون بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بالسنه وربنا سبحانه وتعالى بعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان يقول لنا الطريق هو ده الطريق من هنا الطريق وان تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون فده طريق الهدايه عايز تروح لربنا سبحانه وتعالى عايز تمشي على الهدايه طيب ما هي الطريق اهو امشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم فلما يسيب عبادات النبي صلى الله عليه وسلم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده بيتشدق بقى في ايه في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكويس ان هو ماسك في الحته دي يعني بس هو كل شويه يقول لك اهم الاخلاق واهم حاجه اللي معرفش والاخلاق والعبادات والعبادات اخبارها ايه وبالمناسبه مش كلامي يعني يعني ده مش معناه ان اهم حاجه العبادات والاخلاق ع... لا اهم حاجه الدين اهم حاجه الدين كله فدلوقتي مع الاسف وده شيء مستحدث مستجد في حد عنده علم معلومات يعني وما عندوش ديانه ما عندوش ديانه ما عندوش تعبد ما عندوش قرب وفي حد عنده دين بيحب ربنا سبحانه وتعالى بس ما عندوش علم فللاسف هيوصل لا مش هيوصل هيوصل مكان تاني هيوصل مكان تاني عشان خاطر كده لو انا بتكلم ان احنا عايزين ناخد الشهاده دي شهاده التقدير دي العلم والدين يبقى اهو الطريق قدامنا يلا بينا نعمل ايه حاجتين رقم واحد نتعلم رقم اتنين نعمل باللي احنا اتعلمناه طيب نتعلم ايه عد معايا هم خمس حاجات اللي انت المفترض ان انت تبدا بيهم وكلنا نتعلمهم واحد اصول الايمان ايه هي اصول الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره تؤمن بده تتعلمه وتؤمن بيه يعني إيه؟ لأن الإيمان قول وعمل فأنت هيكون عندك المعلومة وهتعمل بيها تؤمن بالله طيب ما أنا مؤمن بالله في فرق بين إثبات وجود الإله وفي فرق بين إن أنت مؤمن بالله يعني أنت دلوقتي حالا دلوقتي مؤمن أن الله جل في علاه مطلع عليك انت مؤمن بده وبناء عليه في حاجات كان كان ممكن تعملها مش هتعملها في حاجات كان ممكن ان انت تتعداها بس مش هينفع في رد معين كان ممكن ترده بس مش هترده ليه الله يراني الله يسمعني الله مطلع علي فكره الايمان الملائكه الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر خلاص لما يحصل مثلا اي ظلم مش في يوم قيامه مش في يوم قيامه خلاص حقك والله ما هيضيع لا ظلم اليوم يوم القيامة رقم واحد أصول الإيمان طيب اتنين الحلال والحرام يعني في ناس كتير جدا من المسلمين هو مؤمن موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بس ما عندوش علم بالحلال والحرام مش عارف ما عندوش بقى يعني الجهل ده جهل إعراض ولا ولا جهل ناشئ عن عدم البلاغ إنما هو ما عندوش طب ما ينفعش يا باشمهندس يا دكتور يا فلاني يا كبير يا صغير ازاي لازم نتعلم يعني ابقى كبير كده وادخل مثلا مسجد وتلاقي ناس بتصلي غلط والله العظيم وناس كبيره وبيصلي اللي هو الصلاه دي منهي عنها النقر الديك ده تمام تك تك تك تك تك ايه يا عم انت بتسخن انت بتصلي انت بتعمل ايه فده منهي عنه طيب هو هو عارف انه بيعمل حاجه حرام هو عارف ان بيعمل حاجه كده غلط ان حد يجي مثلا يقول لك ايه آه مثلا فلان تساله طلعت الزكاه يقول لك لا ما انا طلعت كتير كتير قوي يعني اكيد اكتر من 2.5% هو في حاجه اسمها كده يعني ينفع اجي اقول لك اقول لك مثلا آه آه انت صليت تقول لي والله انا صليت كتير كتير قوي اكيد اكتر من 17 ركعه مش حاجه اسمها كده هي مش الزكاه دي بتتحسب ولها نيه فانا لازم وانا بخرج اكون بخرج المال ده بنيه ولا انا هعمل النية بعد ما العمل يخلص وكمان مش لها مخارج ولا هو اي حاجة في اي حتة طب وبعدين انت مش بتفرح حياتك مش بتفرح بنتك مش بتتجوز هسأل سؤال الفرح بتاع بنتك ده حلال والله مش قصدي حاجة مش عايز اعكنن عليكم بس حلال يعني ان احنا نفرح بالشكل ده بالطريقة دي هل ده حلال ان احنا نقعد مع بعض بالشكل ده ونجيب الناس اللي لابسه كده يقعدوا في مكان واحد ونجيب لهم ما اعرفش مين مش لابسه ايه وب- هل ده حلال طب ما ده حلال وحرام فانت اصول الايمان مهم جدا تتعلمها وتفهمها وتفعلها في حياتك والحلال والحرام ايه الواجب عشان تعمله وايه الحرام عشان ما تعملوش ده رقم اتنين رقم ثلاثة القرآن تعلم القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى يا مؤمن كلام ربنا طيب من اول ايه من اول ان انت تنطقه صح التجويد التجويد يا جماعه ما ينفعش واحد لغايه النهارده عدى عليه سنين عمره وما بيعرفش يقرا قران ما بيعرفش على فكره يعني لازم اقراه بالاحكام ايوه لازم تقراه بالاحكام الله ده كلام ربنا سبحانه وتعالى ي- يقرا كما انزل ي- تقراه صح دي بتتنطق كده ودي بتتنطق كده وده بيتنطق ك... لازم تنطقه صح طب ما انا كبرت وب- انزل اتعلم انزل اتعلم ما عنديش وقت اوجد الوقت دينك كلام ربنا سبحانه وتعالى هتقراه على مزاجك ازاي يعني فلازم تقرا القران صح طيب ايه كمان معاني القران نفسها انت بتقرا قران بمعنى ولا الكلام ده بغير معنى لو بمعنى يبقى لازم تعرف لازم تفهم انت بتقول ايه ببساطه اعمل ختمه من المصحف اللي فيه معاني الكلمات معاني الكلمات في الجنب خلصت الختمه دي اعمل ختمه تانية ال- ال- المصحف اللي فيه تفسير مختصر كتاب التفسير المختصر او التفسير الميسر مختصر في التفسير ب- ب- يعني بص كده اقرا واقرا التفسير هتفهم المعنى الاجمالي للايه بس عايز تكتر عن كده وتكبر عن كده مفيش مشكله انما لازم تتعلم ده كتاب ربنا كتاب ربنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد بن عبد الله بقى محمد رسول الله التحول ده بالكتاب نزول جبريل عشان اقرا باسم ربك الذي خلق وبعدين ما تقرا بس تقرا صح وتفهم انت بتقرا ايه مش كلام محفوظ وخلاص فرقم ثلاثة القرآن أربعة السنة السنة اقرأ كتب السنة يا جماعة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم لازم نعرفه مش هو جالنا وقال لنا طب مش مش نعرف قال لنا ايه جيب كتاب من كتب السنه يعني حتى صغير ولا كبير ايا كان بس حاول حاول الناس ال- ال- اللي ما خدتش الخطوه دي في حياتها طب انت هتاخدها امتى يعني ال 40 النوويه يعني 42 حديث اقراهم 50 الرجبيه يعني حاجه بسيطه واقرا شرح كده عشان تفهم بس الحديث بيتكلم عن ايه اقول لك رياض الصالحين ما ما ينفعش بيت ما ينفعش بيت ما فيهوش رياض الصالحين يعني مفترض لو واحده بتتجوز تمام يعني العريس او العروسه بقى يجيب رياض الصالحين في البيت ده في السنه مش كل السنه طبعا بس في حاجات احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واغلبها صحيحه ان لم يكن جميعها يعني آه، آه، آه، او اغلبها يعني الخلاف في حاجات بسيطه ولكن في الجمله رياض الصالحين ما ينفعش بيت ما فيهوش رياض الصالحين انا عايز اقول ما ينفعش مسلم ما يقراش الكلام ده تمام هو طبعا في مسلمين كتير ما قروهوش ولكن انا قصدي ما ينفعش من باب ان ما ينفعش تاثر هذا التقصير على الاقل اقرا كتاب رياض الصالحين اعرف ايه الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ليها العبادات القلبيه العبادات البدنيه الامور اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الكراهه او التحريم وال... يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم سهل سهل والله سهل يعني في في علماء كتير هم بيتكلموا كلامهم انا بقول لك كلام يعني كده تمام تبقى بتقرا كده اللي هو تخبط دماغك في الحيط عايز تفهم و- وتدور على حد يفهمك طب كلام النبي صلى الله عليه وسلم سهل ان انت تفهمه بسهوله هتلاقي نفسك بتستوعب بتستوعب يمكن المعاني الغامضه لا محتاجه بقى عالم انما هتلاقي معنى اجمالي ظاهر سهل جدا ان انت تفهمه وتستوعبه طيب لازم تتعرف على ده لما تقرا اكتر في السنه هتعرف النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتمم مثلا مكارم الاخلاق اللي انت بتتكلم عليها دي ازاي وتفهم يعني ايه تشدد ويعني ايه آه، ال- الوسطيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم على راسها وبيمثلها فده رقم أربعة يبقى أصول الإيمان الحلال والحرام القرآن والسنة آخر حاجة هقولها لك رقم خمسة السيرة ينفعش تعرفش حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش لازم تبقى عارف اتولد فين وامتى وايه الظروف اللي اتولد فيها اتربى ازاي عاش ازاي حصل له ايه وهو عنده ست سنين حصل له حدث مهم جدا امه ماتت حصل له ايه وهو عنده 8 سنين حدث مهم جدا جده مات حصل له ايه لما كان عنده 12 سنه سافر مع عمه طيب حصل له ايه وهو عنده 25 سنه اتجوز طب وهو عنده مثلا 35 سنه التحكيم طب وهو عنده 18 سنة طيب وهو عنده 40 سنة الوحي طيب ايه اللي حصل بعد كده طب المرحلة المكية طب المرحلة المدنية شكل الهجرة ايه اللي حصل حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما تطلع عليها انتمائك ليه يزيد مشاعرك تجاهه تزيد وبناء عليه هتلاقي نفسك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر ومقدر المشوار اكتر وبناء عليه هتلاقي نفسك رايح له أسرع وبتتبعه أكتر طيب ما تعرف السيرة خمس حاجات تعلمهم طيب اتعلمناهم آه وبعدين نعمل بنتعلم وبنعمل بنتعلم وبنعمل على طول على طول وهو ده اللي انت بتدعيه أصلا كل يوم وانت بتقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ايه هي الصراط المستقيم ايه الصراط دي صراط الذين أنعمت عليهم أيوة مين بقى اللي عايشين في نعيم دول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مين المغضوب عليهم اللي اتعلموا العلم وخالفوه ومين الضالين اللي ما تعلموش فضلوا فلو انت كنت من اللي ما تعلموش مش هتوصل لانك هتضل ولو انت كنت من اللي اتعلموا وما عملوش برضه مش هتوصل وهيغضب عليك طيب انت عايز تكون ايه عايز تكون من الذين أنعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللي اتعلموا العلم وعملوا بالعلم ده لو اتعلمت ده هيكون معاك شهادتين شهادة في العلم وشهادة تانية في الدين تمشي بيهم في الطريق إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم حتى تصل إلى مرضاة الله جل في علاه وتصل إلى الجنة صلى الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا الثبات على الصراط المستقيم وأن يجمعنا في جنة المأوى جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
مش كلمة اتقالت عفوية في موقف وخلاص شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مش تعين وأنا بسلك فرقة يبدأ قرب يبدأ قرب بس عايز يبين نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا